وداعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في مسك الختام وربنا يرزقنا إياكم جميعا يا رب مسك الختام وحسن الخاتمة ويجمعنا جميعا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه زي ما قلت لكم الموضوع ده موضوع الساعة موضوع في غاية الأهمية أنا عايز أديك نماذج طول ما احنا عايشين طول الشهر كده نماذج كبيرة جدا جدا لناس عاشت لله وعاشت يعني متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا رزقهم فعلا مسك الختام وحسن الخاتمة عشان نتأسى ونقتدي بالناس ديت ونتمنى إن ربنا يكرمنا يعني كتير جدا من الناس حتى في عصرنا الحالي كان واحد منهم مثلا يقول يا رب ارزقنا حسن الخاتمه طب نفسك تموت ازاي نفسي اموت وانا ساجد ويموت وهو ساجد وتكون علامه صدق بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى والتاني يقول يا رب اتمنى ان اموت وانا بقرا القران فيموت وهو بيقرا القران والتالت يقول يا رب نفسي اتمنى ان اموت ان اموت وان انا بحج وانا بحج واطوف حوالين الكعبه ويموت وهو بيطوف حوالين الكعبه وهكذا يعني عشان كده بنتمنى ان احنا ارواحنا ترتقي ونحاول بقدر الامكان ان تعلو الهمه ان ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمه ولكن علامه كل دوت حاجتين الصدق مع الله والشعار بقى اللي احنا رفعناه وهنرفعه طول ال 30 حلقه وماذا اعددت لها. ضيفنا الليله دي ضيف عزيز كريم ربنا رزقه الشهادة في سبيل الله وقبل ما يموت وقبل ما يعني تخرج روحه في آخر اللحظات بيبعت رسالة لكل مسلم على وجه الأرض من أجل أن هو يبث فينا زيادة في محبتنا في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفنا العزيز هو سعد ابن ربيع رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الحديث رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبه ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم في غزوه احد في نهايه غزوه احد بالتحديد راح منادى على زيد بن ثابت زيد بن ثابت ده اللي هو كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيكتب القران وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان فالمهم آه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن ربيع دور لي عليه فإذا وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يا الله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة حد فيكم متخيل إن هو نايم على فراش الموت وواحد من الصحابة جاي بيقول له النبي بيسلم عليك حد فيكم متخيل المنقبة الجميلة العظيمة دي ده الواحد بيتمنى يشوف النبي ولو مرة في المنام تخيل لو النبي بعت لك بيقول لك أنا بسلم عليك فذهب زع- زيد بن ثابت فوجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر نفس فقال السلام عليك يا سعد قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا زيد قال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يعني كيف حالك فتبسم وهو في الرمق الأخير وقال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأجد ريح الجنة الله الله ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب الصحابة شموا ريحة الجنة بجد شموا ريحة الجنة أمال إحنا ما بنشمهاش ليه الناس دي عاشت لله وفينا ناس برضو عايشين لله يا رب ارزقنا يا رب الجنة ورائحة الجنة ونعيم الجنة وصحبة النبي في الجنة قولوا آمين بيقول له قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة خد بالك بقى من الرسالة اللي بعتها قال له يا زيد وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف ملكوش عذر عند ربنا لو في مكروه وصل للنبي وانتوا عايشين وفيكم الروح ملكمش عذر عند ربنا ملناش عذر عند ربنا أن يؤذى رسول الله وفينا عين تطرف ملناش عذر عند الله عند الله لو أن إنسانا سب النبي أو سب أصحابه أو سب زوجاته أو قدح في القرآن أو تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء وفينا عين تطرف لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا آخر كلمة إني لا أجد ريح الجنة النبي بيسلم عليه وهو بيقول إني لا أجد ريح الجنة وبيبعت الرسالة للأنصار ومن بعد ذلك من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف يا الله سعد بن ربيع اللي ضرب به المثل المثل في الإيثار اللي أول ما تذكر كلمة الإيثار على طول يطلع قدامك كده شاشة مكتوب عليها سعد بن ربيع الحديث في البخاري لما الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء ونزلوا في عيون الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء كان النبي بيؤخي بين كل واحد من مهاجرين وكل واحد من أنصار أنت أخو فلان يشيلك ويعينك ويراعيك ويت- ويتحمل نفقاتك ويحطك في أي مكان وي- وي- ويراعي كل ظروفك فكانت المؤاخاة بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري سعد بن ربيع يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل حاجه والله العظيم ما تخطر على قلب بشر، يعني غايه ما يستطيع المسلم انه يفعله مع اخوه في موقف زي ده، انت جاي مهاجر من مكه وانا قاعد في المدينه وهستضيفك عندي ثلاث اربع ايام كرم ضيافه وقرشين مع الف سلامه وخلاص، او على الاقل يوم ما يعني اعمل معاك معروف هاجر لك شقه وادفع لك ايجارها واوصل لك اكلك وشربك وخلصت. سعد بن ربيعه ما عملش كده سعد بن ربيعه يا جماعه قال لعبد الرحمن بن عوف وال- قال له والله اني لمن اكثر الانصار مالا انا اغنى واحد في المدينه فخذ هذا نصف مالي هقسمه معاك بالنص فكرت اخويا وحبيبي وانت بتاكل وانت عايش احسن عيشه فكرت تقسم اللقمه بينك وبين اخوك في فلسطين او العراق فكرت ان انت تقول مش هلبس هدمه جديده قبل ما اخويا يلبسها في فلسطين وابني يلبسها في فلسطين فكرت قبل ما تاكل اكله حلوه ان اخوك في فلسطين والعراق ممكن ما يكونش يلاقي اللقمه فكرت في كده فقال له خذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت ايه ده ده العرب كان عندهم غيرة لا تخطر على قلب بشر ده وصل الغيرة بواحد منهم وإن كان الكلام ده يعني فعله غير صحيح يعني فعله مش مظبوط زوجته ركبت على فرس ولما نزلت قال لقد أحس الفرس بدفء زوجتي فقتل الفرس الكلام ده مش مظبوط لكن حصل بقى مع الغيرة الشديدة دي كلها يقول له تعالى شوف زوجاتي الاثنين واللي تعجبك أطلقها لك ولما تمر العدة بتاعتها تتجوزها أنت لكن عشان في إيثار لازم يبقى في قدامه عفة تساوي نفس درجة الإيثار ده عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في أهلك وفي مالك ولكن دلني على السوق راح السوق وباع واشترى لحد ما ربنا أكرمه بمال بسيط وراح وتقدم لبنت من الأنصار فتزوجها على نواة من ذهب ده سعد بن ربيعة اللي كان بيضرب بيه المثل في الإيثار وده بيفكرني بموقف عجيب جدا أيضا حصل كما في الصحيحين لما في يوم كما في البخاري لما في يوم من الأيام جاء رجل فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه طعاما النبي يبعت لبيوته التسعة يا جماعة أنا عايزكم تتخيلوا الناس اللي زعلانة عشان الحمد لله عندهم أكل يكفيهم سنة بس المشكلة إن اللي- يعني مش هيعيش العيشة عيشة الرفاهية اللي كتير من الناس عايشينها فالنبي عليه السلام بعت لبيوته التسعة يا عائشة عندك طعام قالت له ما عندي إلا الماء يا جويرية ما عنديش غير مية يا صفية ما عنديش غير المية يا زينب يا فلانة ما فيش بيوته التسعة ما فيهاش غير مية ده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم اللي كان أكثر دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللي مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على ثلاثين صاع من شعير ده النبي فقال من يضيف ضيف رسول الله فتقدم رجل وجاء في رواية أخرى أنه أبو طلحة فأخذه إلى بيته قال لزوجته ما عندك من الطعام قالت ما عندي إلا قوت الصبية ما عنديش غير أكل العيال قال نومي الصبية نيميهم وأعد الطعام للضيف فإذا ما قمت لإصلاح السراج هتقوم ت- ت- تولع اللمبة اعملي نفسك بتولعيها وتطفيها ليه طيب قال لها ما احنا هنقعد من غير ما ناكل فالضيف قد يستحي فاحنا هنخليه ياكل واحنا كمان هنحرك بقنا كاننا بناكل عشان هو كمان ياكل مين يعمل كده ودخل الضيف واكل فلما اصبح الصباح جبريل عليه السلام ينزل يقول للنبي اللي حصل يقول له حصل كذا وعملوا كذا وجاب آية من عند المولى عز وجل يتلوها على سمع النبي صلى الله عليه وسلم فإليه ب- و- ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يجي النبي يقابله الفجرية يقول له لقد عجب ربكم جل وعلا من صنيعكما بضيفكما الليلة يا الله والعجب والضحك أو في رواية ضحك الله عز وجل من صنيعكما وضيفكما فإذا ضحك الله عز وجل العبد في موطن كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد فإن الله يدخل هذا العبد يوم القيامة الجنة بغير حساب ولا عذاب إيه ده؟ والموقف ده بيفكرني بموقف تاني كمان حصل في اليرموك عكرمة بن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل اللي أبوه كان قمة في الكفر كان كان فرعون هذه الأمة ابنه كان صحابي جليل أسلم في عام الفتح أي نعم لكن أسلم وكان صحابي جليل جدا ما شاء الله في معركة اليرموك كان في الرمق الأخير فطلب شوية مية وكان جنبيه ستة فبص لما الراجل جاب له المية بص للي جنبه لقى عطشان فقال للراجل لأنه كان جاب شوية مية كوب صغير كده فقال له سقيه اديله هو المية يشربها طب ما أنت محتاجها هو محتاجها هو كمان فجاي يديها للتاني فالتاني بص للتالت لقى برضه عطشان قال له ادي للتالت التالت لقى الرابع عطشان وهكذا لحد ما وصلوا للسادس فقال له اديها للسابع فالراجل جه يديها للسبع الامات رجع للسادس الامات رجع للخامس الامات لحد ما رجع لهم كلهم لقاهم ماتوا وما حدش فيهم شرب بق ميه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ده سعد بن ربيع اللي ختمت له الخاتمه الجميله ديت ما فكرش ان هو ي- يختزل شيء لنفسه قال له خد نص ثروتي وعندي زوجتان سبحان الله الدرس الجميل اللي ناخده من سعد بن ربيع شفت قد ايه كان بيحب النبي شفت قد ايه فاكر النبي حتى في اخر لحظه في عمره مش بي- يعني مش فاكر يعني النبي بعت له السلام وهو يستحق ان النبي يبعت له السلام انه بيحب النبي جدا لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف سعد بن ربيع كان بيحب النبي جدا ومش هو بس كل الصحابه الصحابه كانوا دايما رافعين هذا الشعار وهم بيكلموا النبي كل واحد يجي يكلمه يقول له ايه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ليه ما قالوش بزوجتي وأبنائي لأن الأب والأم أغلى من الزوجة والأبناء طبعا شيء طبيعي الأب والأم ما يتعوضوش الزوجة تتعوض والأولاد يتعوضوا إنما الأب والأم ما يتعوضوش أبدا يا جماعة يا شباب يا شباب اللي مزعلين أهاليكم يا شباب اللي بتخلوا الأم والأب يناموا ودموعهم على خدهم من العقوق اتقوا ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الوالد أوسط أبواب الجنة أوسط يعني أحسن أبواب الجنة أحسن باب من أبواب الجنة باب بر الوالدين ربنا يرزقنا وإياكم بر الوالدين تخيل مدى حبه للنبي عليه السلام وتخيل مدى حب الصحابة كلهم للنبي تعال نشوف مشاهد كده جميلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ودخل على أبي بكر كما عند البخاري في وقت لم يكن يأتي فيه إلى إلى أبي بكر فقال أبو بكر بأبي هو وأمي ما جاء في هذا الوقت إلا لحاجة حاجة مهمة جدا فقال قد أذن لي بالهجرة يا أبا بكر فقال أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر قالت عائشة والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح هو فرحان ليه؟ ده السيوف بره مستنياه مش مشكلة أموت بس أبقى مع النبي أتقطع حتت بس أحمي النبي ويمشي أبو بكر الصديق قدام النبي مرة ووراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة ويتعجب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم متعجبين دلوقتي ما حملك على هذا يا أبا بكر قال يا رسول الله أذكر الطلب قريش اللي طلباك وعايزة تجيبك وعايزة تقتلك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك طول الطريق فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله ويسألوا النبي يقول له أبا بكر لو كان شيء لو كان في أذى من قتل الأذى الضرب إلى غير ذلك لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني فيقول أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبو بكر معاه ويوصل للغار ويقول له يا رسول الله انتظر حتى أدخل وأنظر ما في الغار فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله أنا أفديك بروحي يا رسول الله ويدخل يلاقي الغار ما فيهوش حاجة بس لقى ثلاث حتت فتحات في الحيطة كده شق التوب بتاعه شقه نصين وحطه سد الحتة دي والحتة دي فضلت حتة واحدة فتحة واحدة فراح نايم على الارض وسدها برجليه وقال الان ادخل يا رسول الله دخل النبي من شده الاحياء والتعب نام ووضع خده الكريم على حجر ابي بكر يا بختك يا ابو بكر وجاء شيء من الجحر ولدغ ابا بكر حاجه لدغته فمن شده السم من الالم راح بكى تامل معايا المشهد العجيب ده دموع ابو بكر نازله على خد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الدموع نازله على خد المصطفى اه طب ليه مستحمل ده كله عشان ما يصحش النبي فدموع ابو بكر نزلت على خد النبي عليه السلام فالنبي طبعا دموع سخنه فاول ما نزلت على خده فالنبي صحي قال ما بك يا ابا بكر قال لدغت يا رسول الله قال وما الذي منعك ان تخبرني قال خشيه ان اوقظك وانت متعب يا رسول الله تعرف تحب النبي كده تعرفي تحبي النبي كده امال ما بتسمعيش كلامه ليه لما بيأمرك بالحجاب بتقولي انا بحبه وانا واثق والله ان انت بتحبيه بس الحب ده صادق ولا هنترجمه لعمل ولا مش هنترجمه لعمل بتحب النبي فعلا طب ليه ما بتصليش عليه بتحب النبي طب ليه ما بتسجدش لله هو مش النبي امرك بكده سبحان الله فقام النبي وتفل على جرح ابي بكر فبرأ ابو بكر باذن الله والمشهد ده ما يقلش عن المشهد الجميل اللي حصل في غزوه احد لما انقض المشركون على سبعين من الصحابه وقتلوهم وراحوا بعد كده عايزين يقتلوا النبي عايزين يقتلوا الرجل الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين رايحين عايزين يقتلوا النبي والنبي راح منادى على الصحابة قال إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع تسعة سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فقال النبي والحديث رواه مسلم قال من للقوم مش وهو في الجنة لا وهو رفيقي في الجنة فتقدم السبعة من الأنصار الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن حصل منه موقف مؤثر جدا أول ما اتقتل في الرمق الأخير قعد يزحف على إيديه ورجليه لحد ما وصل لقدم النبي ووضع خده على قدم النبي ونظر إليه ومات كأنه بيقول له أنا وراك يا رسول الله أفديك بروحي وخدي على رجليك يا رسول الله فنظر النبي بتأثر إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقال ما أنصفنا أصحابنا سبناهم يتقتلوا كده ثم نثل كنانته الكنانة اللي فيها السهام وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي ثم بعد ذلك تقدم المشركون ولم يكن مع النبي إلا طلحة بن عبيد الله فقال النبي من للقوم قال أنا يا رسول الله دخل طلحة يقاتل وأول دخلة قدام المشركين قطعوا له صوابعه الأربعة فقال حس فقال النبي لو قلت بسم الله لفر- لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا طلحة بن عبيد الله كان يشيل النبي النبي كان متعب لأنه كان وقع قبلها في حفرة وانكسرت رباعياته وشج جبينه ونزفت دمه الشريف كان تعبان طلحة يشيل النبي ويرجع بظهره اول ما يقرب المشركون يحط النبي على الارض ويقوم يقاتل لحد ما وصل للصخره في حوالي مسافه ما تتعداش 10 متر تخيل في ال 10 متر دولت طلحه بن عبيد الله انضرب كام ضربه لك ان تتخيل قل لي بنفسك انضرب 39 ضربه بالسيف لم يسلم منها ولا جزء من جسمه لحد ما ايديه اتشلت طلحه بن عبيد الله بعد الموقف ده ايديه اتشلت فما استطاع ان يحمل النبي عايز يشيله مش قادر ايديه اتشلت فقام النبي وصعد على الصخره وقال اوجب طلحه اللهم اوجب لطلحه الجنه فكان من العشره الذين بشروا فيما بعد بالجنه يا الله ابو بكر اول ما تذكر قدامه غزوه احد يبكي ويقول كان هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله طلحه بن عبيد الله طلحه الخير طلحه الجود تعال نشوف حديث عجيب جدا حديث في البخاري ومسلم كان الصحابة سمعوا والنبي سمع إن ملك غسان عايز يغزو المدينة وعايز يقتل الصحابة ويقتل النبي فكل يوم هم مستنين وحاطين دوريات وحراسة على أبواب المدينة فجأة عمر بن الخطاب كان ليه صديق من الأنصار كانوا بيشتغلوا مع بعض هو ينزل يوم للنبي والتاني ينزل يوم للنبي وكانوا بيتنابوا في الشغل فجأة بيقول طرق علي بالليل طرقا شديدا عمر الخطاب فزع ففتح الباب وقال ماذا بك أجاء غسان يعني ملك غسان دخل المدينة وغزا المدينة قال بل ما هو أشد من ذلك وأهول قال ما هو قال طلق النبي أزواجه طبعا دي كانت إشاعة طلعت النبي صلى الله عليه وسلم كان قال يعني حلف إنه ما يخشش بيت أزواجه شهر كامل شهر كامل ما يخشش بيت ولا واحدة من زوجاته كان لموقف معين فشاع خبر ان النبي طلق ازواجه وهو ما كانش طلقهم صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب بيقول له ما الذي حدث اجاء غسان قال ما هو اشد من ذلك ايه واهول ما هو قال طلق النبي ازواجه طب هو طلاق النبي لازواجه اشد من دخول ملك غسان بالجيش بتاعه واباده المدينه كانوا بيعتبروا ان اباده اهل المدينه كلهم أقل من أن يدخل الحزن على قلب النبي يعني دخول الحزن على قلب النبي عندهم أشد من أن هم يتقتلوا يا الله شفت حبهم للنبي قد إيه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما خير بين أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرجع إلى أبيه وعمه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختر أن يرجع إلى أبيه وعمه يا الله شفت الحب قد إيه كان في يوم من الأيام في إحدى الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام بيساوي الصفوف ففي واحد من الصحابة كان يعني ليه كرش بطنه طالع قدام شويه فالنبي عليه السلام بيقول استوي يا سواد اسمه سواد بن غزيه فالعصايه جت في في بطنه فسواد قال يا رسول الله لقد اوجعت بطني فاقدني منك انا عايز حقي عايز اقتص منك يا رسول الله حد ممكن يقول للنبي النبي الكلام ده الصحابه استغربوا فالنبي عليه السلام شوف بقى سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم راح رفع اللبس عن بطنه وقال اقتص يا سواد فان قصاص الدنيا اهون من قصاص يوم القيامه فراح سواد بن غزية حاضن النبي وراح قعد يقبل في بطن النبي فالنبي بيقول له ما حملك على ذلك يا سواد قال لقد حضر ما ترى ولعلي أن أموت فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله إيه ده إيه الحب ده إيه الناس دي حب ما يعني مش ممكن امرأة من بني دينار في غزوة أحد هم راجعين من الغزوة أربعة من أعز الناس لقلبها اتقتلوا قتل أخوك تقول لهم وما فعل رسول الله قتل أبوك وما فعل رسول الله قتل زوجك وما فعل رسول الله قتل ابنك وما فعل رسول الله قالوا هو بخير قالت أريد أن أراه فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله كل حاجة في الدنيا دي تهون ما دمت أنت بخير يا رسول الله يا الله خبيب بن عدي علقوه في, في, في, في مكة عايزين يشنقوه أبو سفيان هو اللي كان بيشرف على قتله والكلام ده قبل قبل اسلام ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه ابو سفيان يقول له اتريد شيئا قال اجل اريد ان اصلي ركعتين ينزل ويتوضا ويصليهم بسرعه خشيه ان يظن النبي انا ما به جزعا من الموت انه خايف من الموت ويطلع ثم ينظر الى السماء يقول اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام والله يا جماعه ما تستغربوا على الحب دوت اذا كانت الجمادات احبت النبي والله أحبت النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري يعدي من جنب جبل أحد هو والصحابة ويقول أحد جبل هو جبل صخور وحجارة ورملة وطوب لكن ليه أحاسيس وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يا الله يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ونحن والله نحب جبل أحد لأن النبي أحبه ولأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتحول الحب إلى واقع عملي يطلع النبي فوق الجبل فالجبل يهتز وكان فوق الجبل النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وإذا بالنبي يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق نبي وصديق وشهيدان شهيدان لهم عمر وعثمان والنبي عليه السلام يقول كما عند مسلم والله اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعث يقول له السلام عليك يا رسول الله فينظر النبي فيجد الصوت خرج من الحجر وابن مسعود يقول كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي وبكى الجزع لفراق النبي النبي كان بيخطب على جزع من نخل جزء مقطوع من نخله في يوم من الايام امراه من الانصار قالت له نصنع لك منبر يا رسول الله قال اصنعه فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي في الجمعه التي تليها وصعد على المنبر وترك الجزع فحن الجزع وبكى فنزل النبي والتزم الجزع احتضن الجزع تخيل اسيب خطبه الجمعه عشان انزل احضن خشبه فاحتضن الجزع فسكن الجزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة الله نعرف نحب النبي كده يا جماعة المسألة مش مسألة كلمات وخلاص وإن أنا أصلي على النبي وخلاص فين اتباعنا للنبي فين عيش إن إحنا نعيش على سنة النبي فين أولادك علمتهم الصلاة وعلمتهم سنة النبي وسيرة النبي وسيرة الصحابة ولا لأ حجبت بناتك وزوجتك ولا لأ مليت بيتك بالقرآن والسنة ولا لأ عشت على هدي النبي ولا لأ سبت سنة النبي ولا عشت على سنة النبي محتاجين عشان ربنا يرزقنا مسك الختام يا رب يرزقنا واياكم مسك الختام لكن بذكرك بشعارنا وماذا اعددت لها محتاج ان انت تراجع نفسك النهارده النهارده اليوم الثالث عدى ثلاث ايام من رمضان وخايفين لحسن الايام تجري بينا وفي الاخر نندم فمحتاجين ان احنا نلحق ونتدارك انفسنا قبل ان نندم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ربنا يرزقنا واياكم مسك الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام